هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت هيراجع معانا التفصيلات بشكل مختصر يبقى الجزء اللي جاي هيقول كده سطر وبعدين يبتدي يحكي شوية تفصيلات جديدة يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات اهي دي آية تؤكد ان كلمة يوم لا تعني يوم لانه ما عملش ال- ال- الدنيا كلها في يوم عملهم على الاقل في ست ايام فكونه قال يوم عمل الرب السماوات والارض يبقى يقصد زمن عمل السماوات والارض فكلمة يوم دايما ما تعنيش ال 24 ساعة كل شجر البرية لم يكن بعد في الارض وكل عشب البرية لم ينبت بعد يعني السماء والأرض اتعملت قبل ما يطلع العشب لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض هنا أضاف حتة جديدة ما كناش عارفينها إن النباتات اللي طلعت طلعت نتيجة مطر يعني هو ادانا التوزيع الأولانية في الصح الأولاني وعرفنا ترتيب إن ال- كل حاجة طلعت امتى لكن ادانا إشارة إن المطر ابتدى ينزل فالنباتات ابتدت تطلع دي حاجة ما كناش سمعناها الإصحاح اللي فات فلم يكن مطر على الأرض ولا كان إنسان ليعمل الأرض طبعا انتوا عارفين أبائنا لما يقروا الحاجات دي ما يقروهاش بالشكل الحرفي ما هو طبيعي الأرض مش هتنبت لو ما فيش مطر وما فيش حد يفلح لكن هم ياخدوها دايما بالناحية الرمزية الروحية فيقولوا ما هو الأرض ما تنبتش إلا لما ينزل مطر وفي إنسان يشتغل يعني إيه؟ يعني عشان تطلع ثمر في حياتك عشان تنبت في حياتك الروحية لازم مطر ينزل من السماء نعمة ربنا ولازم تتعب شوية وتجاهد زي آدم وتشتغل عشان تنبت فيبقى المطر دايما إشارة إلى عمل النعمة النازل من السماء والشغل بتاع الإنسان إشارة إلى جهاده في الحالة دي الأرض تنبت ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض يعني إن كان على النعمة دي جاهزة في كل وقت تسقي كل الأرض الهم والباقي على مين على الإنسان اللي هيشتغل يا ترى هيشتغل في الأرض ولا مش هيشتغل لكن كان ضباب يطلع ويسقي كل وجه الأرض يعني كل حتة متغطية بالمطر وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض هنا هيحكي لنا آدم اتعمل إزاي يعني في الإصحاح الأولاني قال خلق آدم على صورته ومثاله وركز قوي على شرح حكاية صورته ومثاله دي وذكرا وأنثى خلقهم واداله سلطان على كل الطبيعة واداله امر بالتكاثر والحاجات دي. لكن ادم ده اتعمل ازاي في نوع من ال- التفصيل هنا فقال جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض يبقى اصل ادم ترابه دي هتفرق معانا في الحاجات اللي جايه ونفخ في انفه نسمه حياه لو تلاحظوا ان كل الحيوانات طلعت من الارض يعني ايه او يعني من الطبيعه الصح اللي قبله عدد 24 يقول قال الله لتخرج الارض ذوات انفس حيه كاجناس فهنا ادم مشترك مع الحيوانات في انه له اصل ترابي او له اصل ارضي لكن الحته اللي مش مشترك فيها مع الحيوانات نفخ في انفه نسمه حياه تاني تؤكد ان ادم ليس حيوانا حتى لو اشترك مع الحيوانات في بعض الصفات زي التكاثر والنمو إلا أنه مختلف عنه تماما مش بس هو تراب من الأرض زي الحيوانات ولكنه منفوخ في أنفه نسمة حياة دي حاجة خاصة بالإنسان عشان كده نسمة الحياة دي يا جماعة هو النفس اللي احنا بناخده ده هي الطاقة اللي بتحركنا كلنا دي يشترك فيها كل إنسان حتى لو غير مسيحي فعشان كده كأن ربنا نفخ في وجوه كل الناس نسمة حياة إذا كل إنسان حتى لو غير مسيحي في نسمة حياة من الله ممكن تسميها الضمير اللي بيتحرك فيه ممكن تسميه الميل للخير اللي جواه ممكن تسميه الرغبة في الله والاشتياق لربنا اللي جواه لأن في نسمة حياة الحاجات دي مش موجودة عند الحيوان مفيش حيوان مهما تطور وتسامى عنده تفكير في ربنا أو تساؤل في الروحيات أو الكلام ده مش موجود ولا ميل لل- للسمو والنمو ال- الروحي الكلام ده مش موجود في أي آه، خليقة غير الإنسان نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية وهنا الح- الآية دي بقى استخدمها بولس الرسول في إصحاح مهم قبل ما نكمل عشان نشوف إزاي بولس الرسول كان بيقرأ الكلام ده ويربطه بالعهد الجديد فيقول إيه صار آدم الأول نفسا حيا وآدم الأخير إيه فاكرينها روحا محية هتلاقوها في كورنثوس الأولى 15 هو بيتكلم عن القيامة يعني إيه في آدم أولاني وآدم أخير آدم الأولاني آدم العادي ده كبير وإيه أحلى حاجة فيه إيه إنه نفس حي لكن النفس الحية دي دخل عليها الموت وورثت أولادها الموت فكل البني آدمين أصبحوا تراب وإلى التراب يعودوا حتى لو عاشوا كنفوس حية لكن نفس حية غير محية يعني إيه هو حي بس مفهوش مصدر الحياة فهيموت هيموت لكن آدم الأخير يسميه إيه آدم الأخير روحا محييا محييا هنا يعني سلطان الحياة جواه فهو مش نفس حية ده روح محي ده المسيح له المجد فلما ابقى مسيحي بيبقى فيا روح الحياة روح القداسة فببقى تبع المسيح يعني احنا كلنا لينا اصلين دلوقتي ادم النفس الحية كلنا انفس حية فلينا اصلين اصل ترابي زي الحيوانات واصل انساني زي ادم في نفخة حياة من الله نسمة حياة لكن في اصل جديد جالنا بالمسيح له المجد في الخلق الجديد ان ادم الاخير صار روحا محييا فاصبح كل واحد فينا بياخد الروح القدس فبيتفوق على آدم الأولاني يعني احنا في العهد الجديد في عز أكتر من آدم الأولاني هتيجي لما نشرح السقوط تاني وغرس الرب الإله جنة في عدن شرق برضه احتاروا في حكاية عدن دي اللي قال في بابل واللي قال في إيران واللي قال في حتت كتيرة لكن أغلب المفسرين متفقين إنها في العراق وإنها ناحية بابل ودي منطقة كانت طول عمرها مثمرة جدا وجنة مقصود بيها كلها شجر وكلها خضرة المكان ده على الأرض في بعض المفسرين كانوا بيقولوا ده مكان في السماء وآدم وقع من السماء للأرض الكلام ده مش مسيحي الكلام ده مش بتاعنا لا آدم اتخلق على الأرض وكانت الجنة على الأرض وكان آدم بجسد لأن بعض المفسرين شطحوا شوية وقالوا إنه آدم ما كانش له جسد وبعد السقوط بقى له جسد لا كل دي خرافات آدم بياكل وبيشرب وبيتكاثر برضه عاوز أقول لكم حاجة تانية حتة اثمروا واكسروا ده معناه إن آدم وحواء كان ممكن يبقى لهم علاقة جسدية ببعض ويعيشوا كأزواج من قبل السقوط لأن بعض المتطرفين اعتبروا إن الزواج هو نتيجة السقوط فاهمين الفكرة؟ يعني لما الخطية دخلت الطبع البشري بقى الإنسان بي بيعيش حياة طبيعية ويتجوز ويجيب عيال الكلام ده مش مظبوط لأن أمر الإثمار والإكثار جه من قبل ما تيجي سيرة للخطية والإنسان لما اتخلق اتخلق راجل وذكر وأنثى من قبل ما تيجي سيرة للخطية فبالتالي الحياة الزوجية مقدسة من قبل ما تيجي سيرة للخطية وده يؤكد لنا أن الزواج مقدس في المسيحية بينما بعض الديانات الثانية العملية الجسدية دي والزواج حاجة حقيرة لدرجة بعض المتطرفين في تاريخ الكنيسة قالوا خطية آدم أنه عرف مراته طبعا ده مش موجود في الكتاب أو, أو نتيجة السقوط عاشوا حياة زوجية برضو ده كلام مش مظبوط الحياة الزوجية كانت مقدسة وهيبان دلوقتي آدم هيتعامل مع مراته ازاي قبل السقوط الحياة الحلوة يعني فهنا بيقول غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا يبقى قلنا في العراق ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل يبقى ربنا مديله خير كتير أو ياكله وشجرة الحياة في وسط الجنة أول مرة تيجي سيرة حاجة اسمها شجرة الحياة ودي هتفضل ماشية معانا لغاية ما نوصل لآخر إصحاح في سفر الرؤيا هتيجي سيرة شجرة الحياة تاني ودي أصلها مهمة جدا لأن ده اللغز بتاع الكتاب المقدس كله إن الحياة ليها شجرة تاكلها تعيش للأبد ما توصل لهاش تموت للأبد فشجرة الحياة دي فين مكانها أجمل حاجة في الجنة في وسط الجنة فلما بعد شوية هيتمنع الطريق ده محدش يقرب من الشجرة دي ويجي المسيح على الأرض يقول أنا جيت لكم من السماء أنا الشجرة الممنوعة أنا هو الخبز النازل من السماء من يأكلني يحيا إلى الأبد فاللي فاهم يقول يبقى هو ده الشجر وفي سفر الرؤيا يقول ايه شفت شجرة الحياة وورق الشجرة لشفاء الأمم وتصنع اثنتا عشرة ثمرة كل شهر وكل حاجة ماشية تمام والناس بتاكلها ومتستمتع بيها شجرة الحياة إشارة إلى المسيح في وسط الجنة عارفين لما نقول عمان وإيل إلهنا في وسطنا دايما كلمة في الوسط يبقى إشارة للمسيح له المجد اللي وسط الكنيسة وشجرة الحياة إشارة إن الحياة مرتبطة بمصدر الحياة ربنا يسوع المسيح وشجرة تانية مش معروف فين تاخدوا بالكم ما قالش فين شجرة معرفة الخير والشر دي المصيبة كلها هل معنى كده ان ادم ما عندوش معرفة طبعا عنده بس كل المعرفة اللي بتاعته ايه خير يعرف الحيوانات ويعرف الطبيعة وهو اللي بيخضعها وهو اللي بيسميها وهو اللي بيتسلط عليها عنده معرفة لكن الشجرة دي بتمزج المعرفة معرفة الخير بمعرفة الشر او يعني عنوانها كده هنشوف الاشارة بتاعتها انه في معرفة شريرة تموت فاي خطية في الدنيا تبدأ بمعرفة شريرة تأذي ما تفتش هتكتشفوا كده بس لما نقرب من السقوط وكان نهر نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة اللي يقرا الحته دي ويقرا رؤية 22 ورؤية 21 يلاقي تقريبا نفس الصورة نهر مية وعليه شجرة الحياة والنهر ده يقول عليه في سفر الرؤيا الناس واقفة عليه وكلهم منتصرين والنهر ده لامع كالبلور النهر دايما قلنا المية مع الروح القدس إشارة للمعمودية وشجرة الحياة إشارة للتناول فكأنه من البداية آدم مرشح للأبدية أو آدم بالرمز كده معاه يشرب من ماء الحياة ويأكل من خبز الحياة ويحيا إلى الأبد كان عنده الفرصة بالرمز يعني فالنهر اللي طالع من جنة عدن إشارة إلى الماء الحي اللي هيجي في آخر الزمان لما المسيح يجيب الروح القدس لأن المسيح وقف مرة وقال إن عطس أحد فليقبل إلي ويشرب لو فيكو آدم أو بني آدم عطشان بيدور على نهر جنة عدن يجي لي أنا من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي فيوحنا عشان ما يسيبش حد يجتهد قال قال هذا عن الروح القدس لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد كان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة عدن دي كلمة معناها بهجة أو مسرة فيعني الجنة كان ربنا عاملها كلها متعة كلها فرح كلها مسر ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس يبقى قلنا النهر ده إشارة إلى الماء الحي أو إشارة إن الإنسان هيشرب وهياكل حاجة من ايد ربنا وتلاحظوا دايما ان ربنا بيتكلم عن اكل وشرب من ايده واكل وشرب من ناحية الدنيا يعني حتى شعب اسرائيل يقول جميعهم اكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا شرابا روحيا واحدا لانه برضه شعب اسرائيل لما طلع كل المن اللي نازل من السماء وشرب من الصخرة فحاجة مش طبيعية عشان كده يسوع كان يقول لنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون أما نهتم بإيه؟ بالماء الحي والأكل الحي فمن البداية بيقول لآدم كل زي ما أنت عاوز بس في أكلة بتاعتي مهمة أوي شجرة الحياة وفي مية من عندي مهمة أوي هي دي اللي تتغذى عليها وتصير أربعة رؤوس إشارة إن الماء الحي يغطي كل جهات الأرض أو نعمة ربنا توصل لكل إنسان في كل مكان اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد يعني إيه يعني الإنسان اللي يغتني بالماء الحي وبشجرة الحياة هيبقى غني جدا وهيبقى عنده ذهب جيد لأن في ذهب مضروب وفي ذهب جيد فالشخص اللي هيبقى مشغول بكلمة ربنا والماء الحي وبياكل جسد ربنا ودمه يبقى يعني عنده ذهب كتير وذهب تلك المنطقة جاي وهناك المقل وحجر الجزع تلاقوا أنواع من الحجارة الكريمة إشارة أنه كل واحد بيتغذى على ربنا وماشي مع ربنا بتبان عليه فضائل مختلفة واحد عنده مقل واحد حجر الجزع واحد يعني كل واحد باين عليه النعمة بطريقة مختلفة واسم الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات كلها إشارات إلى أنه كأن المية دي بتنصب في كل الجهات والنعمة بتغطي كل الأرض وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظه يبقى آدم هو الرئيس بتاع جنة عدن والجنة دي بتاعته وهو اللي هيعملها يعني هو اللي هيوضبها وهو اللي هيحافظ عليها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكل وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منه لأن يوم تأكل منها موتا تموت هنا جت وصية لأول مرة في تاريخ البشرية سفر التكوين كله بدايات بداية الخلق بداية معرفة الله بالإنسان بداية الحياة كلها كمان بداية الوصية أول وصية جت بشكل سهل وخفيف قال له تاكل زي ما انت عاوز طبعا كده بقت سهلة قوي ما عدا شجرة واحدة مش صعب يعني والشجرة دي ليها عنوان عشان يفكروا في كلمة جديدة أول مرة تيجي اسمها الشر وللأسف جاية في ديل الخير عشان إيه يعني ما تبانش إنها شر صريح كده فتبقى معرفة الخير والشر زي أي خطية تيجي متلونة بأنها يعني فيها حتة خير يعني فيها حتة صح فربنا وصاه لأول مرة تيجي وصية عشان كده يفعله المجد في العهد الجديد يقول كلمة دقيقة يقول أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية يعني ربنا لما يدي للواحد وصية بيديها له عشان يعيش للأبد مش بيديها له عشان يموت إذا الوصية جت أساسا عشان لما الإنسان يعملها يأكل من شجرة الحياة ويشرب من مية عدن ويعيش إلى الأبد مع ربنا يبقى ربنا خلق الإنسان ليحيا مش ليموت خلي بالكم انما حط له انذار الموت عشان يبقى حر وهي دي بقى الحته اللي بتغلب ناس كتير طب كان على ايه ربنا عمل الشجره دي خالص ما كنا قعدنا في عدن وخلاص لا هي الحكايه مش كده هو لازم عشان يبقى انسان حر وتكتمل صفاته اللي شبه ربنا لازم يتمتع بحريه زي ربنا هو اداله حريه خلق انه هيجيب اولاد زي ما ربنا بيخلق وهي وحرية سلطة لأن هو المتسلط على الجنة وعلى كل الحيوانات وإداله صورة ربنا في الجمال فآدم جميل وبيحب كل حاجة جميلة فهو شبه ربنا في السلطة في في الجمال في الميل للخير في في النمو والخلق والإبداع كمان لازم يكون زي ربنا في الحرية لأن الله حر والإنسان لازم يبقى حر فعشان يبقى حر لازم يبقى قدامه اختيارات وعشان يبقى في اختيارات لازم يبقى في وصية عشان تبقى تعملها او ما تعملهاش ادي فكرة وجود الوصية عشان لما يعملها يبقى رد على محبة ربنا بإرادته خلي بالكم من المعنى دي يعني افرض انت اب كريم جدا لاولادك وبتديهم كل حاجة عندك بحب وعندك ولد حلو بيحبك كده ونفسه يعبر لك عن شكره وعن حبه يبقى هو نفسه يعمل دي ايه اؤمر بس وهو يقول لك حاضر فانت لما بتديله وصية بتديله فرصة يعبر عن حبه فاهمين الفكرة فالوصية من الاصل فرصة لآدم يعبر عن حبه لربنا وعن شكره لربنا عشان كده يسوع رجع وقال لنا في العهد الجديد من يحبني يحفظ وصاياي اللي عاوز يقول لي انا بحبك ما يقولهاش ببقه يحفظ الوصية لأن آدم قال لي بحبك بس ضحك على نفسه عليا وما رضاش يحفظ الوصية فهو بيقول لآدم أكيد بتحبني قال له جدا يا رب قال له طب خلاص هي وصية واحدة بس وصية سهلة لأنك تاكل براحتك خالص بما فيهم شجرة الحياة وأهمهم شجرة الحياة يعني من حقك تعيش يا آدم للأبد تخليك معايا وتشرب وتاكل إلى الأبد لكن بلاش الشجرة دي عشان خاطري عشان تبقى فيه وصية يبقى فيه اختيار يبقى فيه حرية يبقى فيه حب يبقى فيه بنو فقال له أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت موتا تموت إذا حكم وعقاب للي بيكسر الوصية ممكن ناخدها كده وممكن ناخدها من منظور تاني إنها نتيجة طبيعية للي مش هيحب ربنا لأن هو لو ما سمعش كلامه يبقى مش بيحبه ولو مش بيحبه يبقى بيفصل نفسه عنه وآدم ملوش حياة في ذاته خلي بالكم احنا اتفقنا انه آدم الأول ايه نفسا حية لكن مش محي يعني ايه يعني ما عندوش حياة أصلية في حياته هو مستمد حياته من الله فلو حصل فصل بينه وبين ربنا في أي لحظة الموت هيدب فيه الفصل ده اللي سميناه بعد كده اسمه ايه بقى الخطية أو كسر الوصية عشان كده يقول خطاياكم صارت ها فاصلة بيني وبينكم يسببوها بعض الآباء بإيه آدم كأنه ربنا بحر كبير قوي وعملنا شق كده أناية صغيرة فدخل فيها المية اللي في البحر فربنا بحر كبير قوي ملوش آخر لكن آدم امتداد لربنا المية اللي فيه من ربنا شبه ربنا في كل حاجة بس محدود لكن لو حطيت طوبة أو صخرة بين البحر والأناية دي الأناية هيحصل فيها إيه هتنشف هتتلغي واخدين بالكم فلما حصلت أي فاصل بين ربنا والإنسان الإنسان ما عندوش حياة أبدية أصيلة في طبعه لا هي جاية من ربنا مستمدة من ربنا عشان كده في يوحنا واحد يقول فيه كانت الحياة في المسيح وحده فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور دي في الظلمة والظلمة لم تدركه إذا ربنا أصل الحياة وحطت له شجرة حياة وحطت له ماء الحياة وقال له خليك في الحياة دي وعيش الحياة كلها اللي انت عاوزها بس في وصية فيها الوصية عشان تفضل معايا على طول وتفضل نفس حية على طول لأنك لو كسرت الوصية تتفصل عني تفقد الحياة فتموت تموت وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده شوفوا طبعا الكلمة دي فيها اتضاع عجيب جدا من ربنا ربنا عمل له كل حاجة وهو ربنا حواليه في كل حتة مفروض ان ربنا مالي حياته لكن ربنا يبص له كده يقول ايه ما يصحش يكون ادم لوحده يا رب وانت رحت فين ما انت مشغول بيه وعليه ومالكش غيره وقاعد له كده صبح وليل قال لا معلش هو عاوز حد من طبعه برضه يشاركه فخلي بالكم اذا الزواج او الزوجة او حواء جت هدية من ربنا لآدم هدية مش كارثة هدية من ربنا لآدم عشان صعب عليه آدم في وحدته بالرغم أن ربنا كان مشاركه وحدته لكن هو حب يعلمه الشيرنج المشاركة وحب يمتعه بحب من نفس نوعه من نفس جنسه جنب الحب الإلهي إذا الزواج في الأصل لا يتعارض مع محبة الله بالعكس الزواج هدية من ربنا للإنسان في الأصل كده لأن ربنا بص لآدم عمل له كل حاجة مديله جنة فيها كل حاجة وهو نفسه معاه على طول ومديله الوصية كتعبير حب عشان يلاقي نفسه ويثبت نفسه وكمان اداله حواء هدية أو اداله زوجة عشان لا يكون وحده يبقى أول غرض للزواج ببساطة غرض إنساني رأي جدا ان انت مش عاوز تعيش لوحدك بتكسر الوحدة بالشركة اذا الزواج هدية من ربنا لانه عارف ان الوحدة مش سهلة وحتى يقولها واحد من الاباء يعني انه كان كل الحيوانات اتنينات اتنينات عشان بيكسروا ويثمروا ادم الوحيد يا عيني اللي ملوش ملوش سكن دي يعني فبدل ما يغير من الحيوانات خلاه يحس انه لا انت كمان ليك شريك من نفس نوعك من نفس جنسك فأصنع له معينا نظيره إذا مشروع الزواج كان في الأصل إيه أن الزوجة تكمل الوحدة أو تكسر وحدة الإنسان هدية من ربنا هي معينة مش خادمة مش خدامة معينة وهي نظيرة نظيرة يعني إيه يعني متساوية في القيمة دي المفاهيم المسيحية للزواج خلي بالكم أن الزواج المسيحي لا ينظر للمرأة على أنها أقل هي نظير يعني إيكوال في الكرامة وفي القيمة زيها زي آدم من أول إصحاح قال ذكرا وأنثى خلقهم في نفس الوقت هي ليها دور المعين هي اللي بتساعد آدم في حياته هي اللي بتعالج وحدته هي هدية ربنا اللي بيحبه كل ده مفاهيمنا في الزواج المسيحي وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية أما لنفسه فلم يجد معينا نظير يعني هو ربنا خلاه يتسلط ويتسيد ويدعو الحيوانات لكن ما لقاش حد ممكن يكسر وحدته من ده كله يبقى خلي بالكم الشباب اللي بيقول الشغل ممكن يلهيني عن الجواز هاي الكلام ده مش مظبوط ادم ما انفعل في الحته دي ما لهوش شغله وهو سيد الكون عن الجواز يعني بالرغم ان هو عمال يتسلط عمال يسمي وعمال يشتغل وشغل كتير قوي وشغل مفرح جدا ويلاقي نفسه في الشغل ولكن لنفسه لم يجد معينا نظيره برضه يعني احتياج الزواج احتياج إنساني طبيعي جدا مهما كان الإنسان عظيم وعنده إنجازات ما يشبعش من غير شريك حياة فأوقع الرب الإله ثباتا على آدم فنام هنا تيجي نقطة غريبة طب هو ما خلقش حواء من الأرض ليه لأن ربنا ختم على الخلق خلاص وبدأ اليوم السابع فمش هيخلق من جديد وعاوز يوصل مفهوم مهم جدا انه يا ادم مراتك منك مراتك منك امتدادك حتة منك فلازم تحبها لانها متاخدة منك فمرضاش يعملها من الارض طبعا الاباء خدوها بعد كده بقى يقول لك الراجل يبص الزوجة تبص لجوزها وجوزها يبص للارض يعني ايه يعني الست تبص انها متاخدة من الراجل والراجل يبص للتراب اللي متاخد منه بمعنى ايه لانه بعد كده هيقول لها انت دايما عينك على جوزك هو سيدك وانت يا انسان ما تنساش ابدا انك في الاخر شوية تراب فمين المعنى يعني لو كانت هي اتعملت من تراب كانت بقت كائن مختلف منفصل هو مش عاوزها منفصل عنه عاوزها حتة منه فقال أحضر أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام برضو الكلمة دي معناها هل يا ترى كان بينام ولا مش بينام محدش عارف لكن ربنا نومه كده نيمه عشان يعمل عملية كده يقولوا دي أول عملية فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وزي ما كانوا بيقولوا لنا زمان هو خدها من ضلعه من جنبه عشان لو خدها من راسه هتطلع فوق راسه ولو خدها من رجله هيدوس عليها برجله لكن لما خدها من جنبه بقت نظيره ماشي يعني ايه لا فوق راسه ولا تحت رجليه هي يعني زي زيها اه وطبعا الضلوع اقرب حاجة للقلب فعشان تبقى قريبة قوي من قلبه عشان يحبها وملأ مكانها لحما عوض عنها يعني الضلع ده وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها الى ادم برضو تعبير احضرها الى ادم ده لغاية دلوقتي بنحبه في الطقس القبطي نعمل ايه لازم ابونا كوكيل عن الله يجيب العروسة ويسلمها للعريس احضرها الى ادم واخدين بالكم يعني يقول لك استلم يا عريس عروستك بيد ابونا او بيد الاسقف ليه ده وكيل الله زي ما ربنا سلم حواء لادم الكاهن بيسلم العروسة لعريسها لان ده مشروع الهي دي خطة الهية فيبان ان ربنا اللي عامل الشغلانة دي مش حد تاني فقال آدم شوفوا بقى فلسفة الزواج المسيحي من أول إصحاحات في الكتاب كله هذه الآن عظم من عظمي دي حتة من ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت باللغة امرئ يعني إنسان فصارت امرأة يعني امتداد للإنسان أو جزء من الإنسان فأصبحت حواء هي امتداد طبيعي لآدم حتة منه عشان كده يا جماعة لو الواحد فهم المعنى ده كل المشاكل الزوجية تتحل يعني أنا لو إيدي دي تعبانة أو مشلولة مش هرميها لأنها إيدي مش هتضايق منها كل اللي هعمله إيه هشيلها وأعالجها وأحتويها وأطبطب عليها لأنها ضعيفة أو لأنها مريضة لو أنا بتعامل مع مراتي بالمفهوم ده وهي بتتعامل كمان بالمفهوم ده هيبقى في مفهوم الحب والاحتواء احنا واحد مش اتنين احنا واحد مش اتنين لو اتنين ممكن كل واحد يروح في حاله لكن احنا واحد من البداية وده اللي هيقوله دلوقتي من امرئ اخذت فلما بصلها قال دي حتة مني دي عظمة من عظامي ده لحم من لحمه تلاحظوا ان بولس استخدم التعبير ده بقى على المسيح والكنيسة في افسس خمسة يقول ايه لاننا نحن من لحمه ومن عظامه تقصد ايه بولس يعني ايه احنا من لحمه من عظامه ما هو ادم الكبير بتاعنا هو المسيح واحنا ككنيسة بقينا ايه من لحمه وعظمه فالمسيح مش ممكن يتخلى عننا مش ممكن يرمينا لان احنا مراته احنا حواء بتاعته احنا حتة منه احنا من لحمه وعظمه فاهمين الفكرة فزي ما ادم بص لحواء قال دي عظم من عظمي ولحم من لحمي المسيح لو المجد يبص على الكنيسة وكل عضو فيها يقول ده حتة مني عشان كده مهما غلط يبقى عاوز يرجعه ما يقدرش يقطعه لان ده حته منه لذلك هنا موسى بقى يحط القاعدة لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته خلي بالكم الآية دي خطيرة ليه دي أول آية تقريبا استخدمها المسيح يعني من عبر المسيح قال آيات كتير قوي من العهد القديم لكن دي أول آية تقريبا استخدمها المسيح له المجد وهو بيكلم اليهود مستخدمة من العهد القديم بمعنى إيه في متى 19 لما كانوا بيقولوا له على الطلاق وبتاع قال لهم ارجعوا للأصل من البدء خلقهما ذكرا وأنثى لهذا وقال النص ده يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وكمل عليها المسيح بت- بت- بكلمته الحلوة إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرق الإنسان يعني كأن ربنا يسوع هو اللي فسر الآية دي اللي قالها موسى قبلها بكذا ألف سنة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته يلتصق بامرأته تعني طبعا الحياة الجسدية وده معناه أن المسيح مبارك ال- ال- الاتصال الجسدي في الزواج فقط لأنه ده بيدي وحدانية بيبقى جسد واحد وهنا الزواج البيت الجديد الكابل الجديد الكيان الجديد أقوى ارتباطا من علاقة الابن بأبوه وأمه يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته يعني كأن أقوى علاقة علاقة الأولاد بأبائهم في علاقة أقوى منها بتدخل عليها دخيل علاقة الزواج لأنه بيبقى الواحد وجسمه يعني عظم من عظمي لحم من لحم أقرب إليه من حتى أبوه وأمه وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته هما لا يختلان هنا يدل على النقاوة والبراءة والبساطة زي الأطفال لما يكونوا صغيرين قوي مش واخدين بالهم من العري ده مفهومش الشهوة الجسدية المنحرفة مفهومش حب التملك في نقاوة في براءة في عين بسيطة جدا في جسد هادي ما عندوش شهوة عنده حب في فرق كبير بين الحب كل واحد يدي نفسه للتاني وبين الشهوة اللي مبنية على امتلاك وإثارة وهما لا يخجلان لأن مش حاسين بخطية مش عارفين يعني ايه خطية لسه ما عندهمش أي خلل جواهم ينبههم زي ما تتفرج على طفل عنده سنة ما عندوش مشاكل في الحاجات دي خالص وكانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله الحية موصوفة بالحيلة أو بالدهاء والمكر لكن هنا مش معناه أن الحية بس هي كحيوان هو اللي قام بالمشكلة لا الشيطان استخدم الحي وده اللي قاله الكتاب في مواضع أخرى وفي سفر الرؤيا يسمي الشيطان الحية القديمة واخدين بالكم فالحية دايما تمثل الشيطان فقالت للمرأة هنا حصل حوار لأول مرة بين حيوان وإنسان أو بين الشيطان وإنسان والبداية كانت من حواء هل لأن حواء أضعف ولا لأن حواء كانت بعيدة عن جوزها والشيطان اتشطر عليها ولا لأن حواء غاوية كلام فخدت ردت في الكلام آدم كان هيأثر ما نعرفش الشيطان بدأ بحواء ليه لكن في أنواع من الخطايا بتبتدي بحواء طبعا آدم غير معفى من الخطأ لكن هنشوف خطية كل واحد شكله ايه على فكرة قداسة البابا مطلع لآدم وحواء 27 غلطة فكتاب جميل قوي لقداسة البابا بتاع قصة آدم وحواء ده يا ريت تقروه محلل الخطية بتاعتهم في 27 خطية لأن احنا ساعات بنقول يعني ما جاتش على أكلة كان تضيع الدنيا كده لا انت لما تحلل الموضوع تكتشف انها معناها ضخمة قوي هنشوف بعضها أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة أولا ال- الشيطان عمره ما يبتدي ستريت أبدا كده هو قال عكس اللي اتقال قال هو صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش وربنا طبعا قال كله ما قالش ما تاكلوش لكن السؤال مستفز يخلي الواحد عاوز يرد خلي بالكوا شطارة الشيطان كده شطارة الشيطان انه يسأل سؤال مستفز يخليك تاخد وتدي هي حواء لو اديته ظهرها وقالت له انت قليل الادب ما تعرفش ربنا كانت خل... ريحتنا كلنا لانه كلام مش مظبوط من الاول لكن هو السؤال استفزها هو الشيطان هو ربنا قال لكم ما تاكلوا لا طبعا ناكل وعادة لو مشيت في الحوار ده الحياة تغلب لأنها أحيا الحيوانات البرية فأحسن حل كان إيه إن حوا تجري تت- تفض القعدة ليه لأن الكلام مش في محله الحياة هنا مش بتقول كلام مظبوط كان من المفروض بسرعة عشان كده علمونا الأداء فكر الشك أو التشكيك أحسن علاج ليه الهرب لما تجيلك فكرة فيها شك ما تناقشهاش لو ناقشتها تتغلب تهرب ارميها بقى في الزبالة بسرعة بعدين هتلاقي الفكرة اتبخرت ملهاش قيمة لكن لو قعدت تاخد وتدي فيها هتقع برضه ذهبي الفم جاب ربط الحتة دي وقال عارفين المسيح قال لا تطرحوا قد ضراركم للخنازير ولا تطرحوا القدس للكلاب يعني ايه يعني وصية ربنا وأسرار ربنا مش مجال للحوار مع مع الشيطان مع الكلاب لا لألا شوفوا المسيح قالها ازاي لألا تدوسها بأقدامها وتلتفت فتمزقكم وده اللي عملته الحي داست على وصية ربنا ومسكت آدم وحواء قطعته فما حدش يرمي القدس للكلاب يعني ايه يعني ما تناقشش الافكار الروحية مع الشيطان ما تناقشش الافكار الروحية مع شخص بيشككك ليه لحسن يدوس على الاقداس دي وفي الاخر يأذيك تهرب من فكر الشك فقالت الحية للمرأة لن تموت دي كانت عاوزة لها قلمين على طول ساعتها ليه لانه بتقول عكس اللي بيقوله ربنا بالظبط فدي غلطة وحشة جدا لحواء انها كملت الحوار بعد الكلمة دي ربنا قال موتا تموت يعني حتى بالتأكيد مش تموت بس موتا تموت والحياة بتقول ايه لن تموت نفس السيناريو بيحصل صدقوني في كل خطية ابن احد ربنا بيقول لك حاسب دي تأذيك والشيطان يقول لك دي هتسعدك دي هتضيعك والشيطان يقول لك دي هتفرحك ربنا يقول لك حاسب السكة دي تموت والشيطان يقول لك لا تموت ليه ده انت هتنبسط قوي لاحظوا الكلام بيوصل في لحظة يبقى عكس بعضه وبرضه بنكمل حوار طبعا دي مهينة جدا لربنا ان انا ما صدقتش ربنا يعني اول غلطة هنا واكبر غلطة يمكن حواء ما صدقتش ربنا صدقت الحي لانه لو صدقت ربنا كانت على الاقل سابتها ومشيت وقالت لها طبعا لا هو قال موتا تموت يبقى موتا تموت بقى ربنا اللي عامل الشجرة مش عارف مؤذية ولا مش مؤذية هو ما صدق الحية يبقى هنا حكت سمعت صدقت الشيطان ما صدقتش ربنا وبعدين شوفوا بقى الشيطان يجمل الصورة ازاي بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكم وتكونان كالله عارفين الخير والشر ده وصلت بالحية انها بتتطاول على ربنا كأن ربنا خايف من ادم وحواء لا لا يتسووا بيه فبتقول لحواء عارفة ربنا قال لك كده ليه مش عشان تموت ولا حاجة ده بس خايف تبقوا انتوا عارفين الخير والشر ده يسموها بعض الاباء خطية او محاولة المساواة بالله يعني ايه الكبرياء أكتر حاجة توقع الإنسان فكر الكبرياء الشيطان وقع كده قال أحط كرسية فوق كرسي العلي أنا أبقى زي زي ربنا الإنسان في أغلب خطاياه بيبقى عاوز ياخد مكان ربنا أنا اللي ماشي الدنيا أنا اللي أقول صح ولا غلط أنا اللي هعمل أنا اللي هجيب أنا اللي هودي هي كل ده عبارة عن محاولة أنه يركن ربنا ويبقى هو ربنا ودي أول وقعة وأشهر وقعة لآدم وحواء قال يا رب الحية قالت لهم ربنا خايف منكم تاخدوا مكانه تبقوا عارفين الخير والشر زيه فلن تموت بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكم برضو في حد من الأباء القديسين قال المسيح اتجرب ثلاث تجارب الثلاثة كانوا في في الخطية دي ليه جه الشيطان يقول له ايه ما تاكل ما انت جعان واخدين بالكم كل هذه الحجارة أن تصير خبزا اللي هي شهوة البطن أول خطية وقعوا فيها آدم وحواء كان فيها شهوة بطن كل مع أن الأكلة محرمة من فضلكم اطفوا الموبايلات احنا اتفقنا على كده كذا مرة تاني خطية الشيطان بيخدع المسيح أو بيحاول مع المسيح يقول له إيه يقول له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي اللي هي شهوة العين عشان كده بعد كده يقول لك حواء بصت لقيتها جميلة قوي واخدين بالكم اتطمعت شهوة الطمع فالمسيح لو المجد داس على شهوة الطمع وقال لا خلي عينك مليانة بربنا للرب إلهك تسجد ولا واحد تعبد ثالث شهوة حارب بيها المسيح لو المجد أو تجربة وقعت آدم وحواء هي الكبرياء لما الشيطان قال له ارمي نفسك خلي الملائكة تشيلك خلي الدنيا تتفرج هي نفس فكرة كل عشان تبقى زي ربنا عارف الخير والشر فكر كبرياء يخلي الواحد يتكبر ويفرح بنفسه ويفتكر نفسه حاجة كبيرة قوي يقع على دماغه على طول المسيح له المجد طبعا غلط في التلاتة لأن آدم وقع في التلاتة وقع في شهوة البطن وقع في شهوة العيون وقع في تعظم المعيشة اللي هي العظمة الكبرياء آدم افتكر انه ممكن يبقى زي ربنا فنسي كلام ربنا آدم وحواء طبعا يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل شوفوا بقى خطية تجيب خطية تدخل تتحاور مع الشيطان شوية تلاقي ايه الحكاية ملونة في نظرك كده الخطية عمالة تحلو في عينيكم طب قبل كده ما كانت الشجرة موجودة ما شافوهاش ليه ما شافوهاش جميلة للنظر ليه وجيدة للأكل ليه ما كانش في حيب ما كانش في إغراء ما كانش فيه حوار ما كانش فيه تشكيك فهنا لما دخل الشك وقعهم في حفرة تاني انه بصوا كده بعينيهم وعشان كده المسيح قال سراج الجسد هو العين لو كانت عينك بسيطة يفضل جسدك منور تبقى زي ادم وحواء العريانين وهم مش دريانين ولكن لو كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما هنا بدأت عين حواء تتلوث فده الطريق ان كل جسدها يضلم دلوقتي وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر ابتدى يبقى فيها شهوات بقى حب امتلاك وطمع وبطن وحاجات كده فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل آه طبعا بولس نبهنا أن المرأة أغويت أولا يعني الست وقعت الأول وعشان كده احنا بنحب العذراء جدا وبنسميها حواء الجديدة ليه؟ الشيطان كان بيحارب العذراء واكتر حرب وقعت حواء انها ما صدقتش ربنا جه ربنا قال لحواء الجديدة بتاعتنا كلام صعب جدا لا يصدقه العقل قالت له ايه ليكن ليك قولك فبقت حواء جديدة فاهمين الفكرة يعني حواء ما صدقتش قال لها هتموتي قالت الحياة بتقول مش هموت لكن الملاك جه قال بقى كلام صعب وغريب جدا هتحبالي وتبقي أم وابنك يبقى ابن الله قالت له ماشي فلما وثقت بكلام ربنا تخطت التاريخ كله وصلحت عملة حواء فأصبحت العذراء هي أمنا الحقيقية وزي ما التج... الخطية دخلت من حواء التجسد بدأ بالعذراء فاهمنا ازاي؟ يعني العذراء أمنا هي اللي خلت المسيح لو المجد يجي عالمنا أو يعني هي اللي ساعدت المسيح لو المجد بتدبيره طبعا هي شريكة سر التجسد لأن المسيح كان مستني حواء الحقيقية اللي تقول له حاضر بدون مناقشة بدون شك مهما كلفته اللي بتحبه صحيح ويكافحوا مع بعض ويتألموا مع بعض وهنا هتلاحظوا ان السقوط بوظ كل حاجة مجرد وصية اتكسرت كل حاجة باظت بعد كده بالظبط اتحط سد بين البحر والقناية دي فالإنسان اتشوه خالص هتلاقوا كل حاجة اتفركشت دلوقتي فانفتحت أعينهما الكلمة دي كنا فاكرينها في كلمة جميلة قوي لأنه كان بيغريهم الشيطان بأن إيه لو كلتوا عينيكم هتفتح فهم متصورين هيشوفوا بقى إيه الحاجات اللي ما بتتشافش مثلا الملائكة مثلا والحاجات الجميلة أتاري لما انفتحت أعينهما بالشر شافوا إيه؟ شافوا إنهم عريانين بدأت عينيهم يبقى فيها شر بقت حتى البساطة اللي عندهم راحت منهم خلي بالكم من المعنى ده يعني في انفتاح للعين شرير وفي انفتاح للعين مقدس يعني احنا حوالينا قديسين بس احنا عينينا خيبانة مش شايفين في بعضكم ممكن ربنا يفتح عينيه ويشوف حاجات حلوة وفي بالعكس ممكن تبقى عينينا كلنا بريئة ونقية وفي واحد يبقى وسطينا عينه شريرة جدا مفتوحة على خطايا فاهمين الفكرة؟ إذا كلمة انفتحت عينه ممكن تكون انفتحت على النعمة وعلى جمال ربنا وعلى محبة ربنا وعلى أمور روحية جميلة وممكن تاخد معنى عكس كده نفس التعبير استخدمه مثلا معلمنا لقى هو بيتكلم عن تلميذه عمواس لما يقول ايه فضل يسوع ماشي معاهم ماشي معاهم وهو لما كسر الخبز انفتحت اعينهما بس المرة دي ايه فعرفاه فممكن الواحد عينيه تفتح يعرف المسيح لكن هنا عينيهم فتحت فعرفوا الخطية لأن هم كلوا من شجرة معرفة الخير والشر عشان كده المسيح يقول كلمة جميلة يقول يقول لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية يعني في واحد يجي لربنا يقول له رب أنا مفتح وعارف كل حاجة يقول له خليك في خطيتك لو جيت لربنا قلت له يا رب أنا أعمى كل اللي بشوفه خطية نفسي أشوفك أنت نفسي أشوف قدسيك وملائكتك والعالم الآخر ده افتح عينيا أهو كده أنت تفتح بقى لما تطلب لكن لو فاكر نفسك مفتح هتفضل أعمى فهنا آدم وحواء فتحوا بس معناها تعبوا فاهمين الفكرة؟ يعني كانوا بسطة وكانت عينيهم مفتحة على النعمة والبركة والبساطة لما انفتحت هنا معناها تعموا روحيا اتعموا وعلم أنهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر طبعا الموضوع ده من, من ساعتها وربنا بيكره شجرة التين على فكرة ليه؟ لأنه اتصرفوا ازاي حبوا يستروا على الموقف يلصموا المسائل فجابوا شوية ورق تين وربطوه ببعض وسطروا على نفسهم فأصبح ده الحل المظهري للمشكلة الضخمة أو إن الإنسان بيجمل نفسه لأنه جواه باظ خالص فربنا بيكره أي حل إلا قصة الخلاص اللي هتيجي بعد كده إلا الفداء لأن في واحد خلي بالكم اللي أقوله في واحد بيتجمل بشوية سلوك ومبادئ قال يعني بيستر خطيته خطيتك مش هتتستر انت بقيت عريان وملكش حل حلك في المسيح اللي هيتعرى عشان يسترنا حلنا في المسيح اللي هيقدم نفسه ذبيحة عشان يلبسنا نفسه يقول لي هتلبسوا المسيح عشان تكسوا نفسكم اي لبس تاني يعتبر بديل للمسيح فاي سلوك اخلاقي يركن المسيح على الجنب يبقى ورق تين يغيظ ربنا فاهمين الفكرة النهاردة في بعض الناس تقول لي انا مش محتاج ربنا بس انا اخلاقي كويس نقول له ورق تين العب غير يعني ايه يعني انت ما سطرتش ولا حاجة دي ما تفرحش ربنا ده لازم يذبح ذبيحة يذبح نفسه ذبيحة عشان يسترك لازم تقبل المسيح الفادي ودم المسيح عشان يغطيك لازم تلبس المسيح نفسه عشان هو تعرى عشانك فاهمين الفكرة ولا انا بقولها بسرعة هنا خاط ورق تين يعني خياط ورق تين عشان يستروا نفسهم معناها محاولة الإنسان أنه يصلح غلطته فاشلة كل ما الواحد يحاول يتجمل بدون ربنا يلاقي نفسه ما فيش فايدة الورق بيشق من كل حتة وهو عريان عريان برضه الحل الوحيد هيجي دلوقتي ان ربنا هو اللي هيسترهم مش هم وهيقول لهم هيجي اللي يستركوا قدام لكن هو مش ما بيعجبوش خالص حكاية اللي ان الواحد يحط ورق تين عشان كده المسيح لو المجد جه عند شجرة التين ولعنها في واحد يقول ذنبها ايه شجرة التين لا دي حاجة رمزية ليه لانه لعن شجرة التين اللي فطرت ادم وحواء بطريقة مزيفة اللي خلت ادم وحواء يفتكروا ان هم كويسين وهم عريانين كان عاوز يقول له انت عريان يا ادم خليك شايف عريك عشان تيجي تقول له استرني ملهاش حل تاني لكن انت هتتصرف من نفسك مش هت... مش هيبقى لك حل ابدا وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند حبوب ريح النهار بعض القديسين قالوا هو الصوت بيتسمع ما يتسمعش غير في حالة واحدة بس اقصد الصوت يمشي سوري الصوت يمشي الصوت ما يمشيش غير لما يتجسد فاهمين الفكرة فلما يقول سمع صوت الرب الاله ماشيا يبقى كلمة ربنا ماشية يعني ايه يعني دي إشارة للمسيح له المجد لأن كلمة ماشي دي ما توصفش بها صوت توصف بها شخص توصف بها المسيح له المجد عند هبوب ريح النهار يعني في ساعة الريح إشارة أن المسيح له المجد هيجي لنا ببركات الروح القدس فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب لأول مرة احنا ما نعرفش عاشوا قبل كده قبل السقوط قد إيه لكن لأول مرة ربنا يجي يكلمهم يستخبوا أكيد كل مرة كان بيكلمهم كانوا فرحانين جدا شوفوا الخطايا تعمل ايه تخلي الواحد هربان من ربنا مع ان ربنا سر فرحه وسر حياته وكل مرة كان يكلمه يبقى مبسوط جدا المرة دي بعد الخطية بقى ربنا يتكلم احنا نستخبى مش عاوزين نكلمه مش قادرين نقرب منه فاختبأ من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت طبعا السؤال ده آه، يعني برضو الناس بتقول ده أول سؤال أظن سألوا ربنا للإنسان أين أنت ويفضل سؤال مهم جدا لآخر عمر كل واحد فينا أين أنت أنت مستخبي في وسط شجر الجنة ولا مستخبي ورا شجر التين ولا مستخبي ورا حواء انت مستخبي فين لان كل واحد فينا بيستخبى من ربنا اللي بيستخبى يقول هي السبب واللي بيستخبى بيتجمل بشوية ورق تين واللي بيستخبى بيتلهي في الشجر والمشغوليات فالسؤال آدم أين أنت فين قعدتنا بتاعت زمان بتجري مني ليه مش عاوز تقعد معايا ليه انت رحت فين طبعا مش معناه ربنا مش عارف ده فيها عتاب شديد بس هو طبعا ما قبلهاش كعتاب فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت من امتى لأني عريان فاختبأت من امتى ما انت كنت عريان وما بتستخباش مني وكنت بتسمع صوتي بتسرح دلوقتي بتسمع صوتي بتستخبى كل دي بقى الكومبليكيشنز بتاعت الخطايا خطية بتفصل الإنسان عن ربنا بتخليه خايف من ربنا بتخليه هربان من ربنا تخليه حاسس دايما انه عريان ده احساس الخطيه فعلا يفضل في ال- في ضمير كل واحد حاسس انه عريان مش قادر يكلم ربنا فقال من اعلمك انك عريان هو عاوزه يعمل ايه يعترف طب يا اخي توب واعترف وخلاص ونشوف لها حل قول سوري يعني شغلانه ماشي ما هو هو ربنا لازم هيصلح وانت هتعرف تصلح فهو عمال يستدركه في السؤال عشان يقر ويعترف من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها شوفوا ما قالوش الشجرة اسمها ايه قال له الوصية دي وصية يا آدم دي وصية واحدة أكلت منها برضو مش الشجرة اللي أنا قلت لك ما تاكلش منها هو كان مستني يقول له أخطيت يا رب أيوه هيقول له طيب يا حبيبي هشوف لك حل لكن للأسف آدم عمال يزود في- في رصيد أخطائه مع شهوة العين وتعظم المعيشة والكبرياء والتطاول وما صدقش ربنا و- ومشي ورا شهوات عينيه وحاجات كتير زود عليها وقال له ايه المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني ده انت امبارح كنت بتقول دي لحم من لحمي وعزم من عزم من يوميها كل آدم شايف الدنيا كلها غلطها مراته صحيح مفيش راجل إلا ويتهم مراته بأي مشكلة لأن بقى طبع في الراجل كده سيء إنه يشوف إن أي مشكلة مراته السبب طبعا ده طبع سيء دي من آثار السقوط اللي فينا المرأة التي جعلتها معي تصوروا التطاول بقى ربنا مسؤول معاه عن الخطية عاوز يقول له ما انت يعني ما ما كان بزيادة حوا دي انت كنت فرحان بيها وبتقول ما- عظم من عظمي ولحم من لحمي اذا العلاقة الزوجية تشوهت بالخطية يعني لما في الاول كانت جميلة جدا عبارة عن حب واحتواء وجسد واحد على مثال اتحاد الثالوث الاقدس حب بلا حدود ادم بيبص لحواء معتبرها حتى منه مسؤول عنها لكن بعد السقوط بيتبرى منها وبيتدلى عليها الاثنين بيتبرى منها بيقول له دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا وبيتبلى عليها كمان هي هي السبب مش انا المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت طبعا هو هنا مخطئ لأنه هو سمع لكلام حواء في الغلط لأنه هنا المسيح قال رأس المرأة يعني إيه؟ يعني هي لازم تسمع كلامك مش لازم تسمع كلامها أنت في الغلط كان لازم أنت تبقى رأسها كان لازم تنبهها وتقول لها لا المسيح قال لا هنموت كان لازم انت اللي تمنعها يا ادم لانك انت رجلها لانها حته منك انت غلطان غلطان لانك كلت وغلطان لانك سبتها تاكل مش هي اللي غلطانه اكتر عشان اكلتك هي غلطانه برضه لكن انت مسؤول عن نفسك وعنها عشان كده ساله هو الاول فاهمين الفكره هو ليه دور عليه ما دورش على حواء لانه هو مسؤول لانه هي منه هي حته منه صحيح هي اللي أغوته لكن هو مسؤول أوله فزي ما هي سبب الغواية هو أساس المسؤولية فأصبحوا مشتركين الاثنين في القضية فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت هي التانية برضو اتعلمت من جوزها تتبلى على اللي بره فقالت المرأة الحية جرتني فأكلت محدش راضي يقول أنا غلطان محدش راضي يقول أخطيت سامحني كل واحد بيدور يعلق التهمة على اللي بعده فالحية اللي انت, اللي انت عملتها برضو أكلت فقال الرب الإله طبعا الحية ملهاش عذر الشيطان بيحركها لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية عشان كده الشيطان أصبح رمز الحي لأنه ملعون وعلى بطنك تسعين وترابا تأكلين طبعا هي الحية مش بتاكل تراب بالمعنى الحرفي قوي لكن مين اللي التراب الإنسان معمول من التراب وشوية هيقول له أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود لما يكون آدم تراب يبقى الحياة تعمل إيه تاكله يعني امتى سلمت نفسك للشيطان شوف بقى الشيطان هيعمل فيك امتى مشيت ورا الحية انت كانت الحية خدمتك لانك كنت متسلط على الجنة وكل الحيوانات لكن لما مشيت ورا الحية انت دلوقتي الحية تفترسك فاتقلبت الموازين يعني الانسان كان من الاصل له سلطان حتى على الحيات ده السلطان اللي رجعه لنا المسيح اعطانا سلطان على الحياة والعقارب ده سلطان ادم راح مننا لما بقينا بنسمع للحية فبقت الحية بتاكلنا ورجع لنا لما المسيح داس على راس الحي وادانا السلطان بتاعه فبيقول لها على بطنك تسعين وترابا تأكلين طبعا إشارة إلى إيه إلى الدهاء يعني بتزحف على بطنها وبعدين تأكل يعني تنكر كده الحية ما تجيش أبدا وهي وش وشها في وشك يعني خطية تيجي دايما ملتوية كده لغاية ما توصل وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو ده المفهوم المسيحي لس ملناش عداوة مع بشر يا جماعة عداوتنا مع الحية عداوتنا الحقيقة مع الشيطان وولاده نسلك ونسلها يعني ايه احنا كبشر لينا عداوة واحدة بس مسموح لكم تكرهوا واحد بس الشيطان مسموح لكم تعادوا شخص واحد بس الشيطان وكل جنوده لكن بشر لا لان كلنا في الهم سوا كلنا أعداء للحي كلنا ضحية للحياة فاشفق على أخوك اللي بيكرهك وحبه وروح اكره الخطية والعداء والشيطان اللي وراه اكرهه زي ما انت عاوز فأضع عداوة بينك وبينها بين نسلك ونسلها شوف الوعد ده بقى هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه هو ده مين بقى نسل المرأة طب ليه ما قالش نسل الإنسان لأنه مش هيجي من رجل وامرأة هيجي من امرأة بس هو عشان كده هيقول نسل المرأة أو عداوة بينك وبين المرأة بالذات عشان كده العذرة بتاعتنا قوية جدا على الشياطين احنا دايما إيماننا القبط كده ان العذرة دي مفزعة للشياطين لأن الوعد كان ينطبق عليها هي حرفيا شوفوا احنا في صلاة الغروب نقول لها احضري عندي يا عذرة في ساعة خروج نفسي ولمؤامرات الأعداء هزمي يعني لما يتلمع حواليها الشياطين وقفلهم انت ليه هي قوية جدا لأنه فيها انطبق الوعد أن نسلها ابنها الوحيد سحق رأس الحي رأس الحي اللي هو الشيطان ورأس الحي إشارة كمان إلى كل فكر الشياطين وكل دهائهم وكل مؤامراتهم الراس الداسب وأنت تسحقين عقبه يعني إيه يعني انت هتدوسي يا حية على البشر اللي هيزحفوا على الارض يعني عقب هذا النسل بمعنى ال ال كأن البشرية دي راجل كامل جسد كامل الرجلين اللي لامسين الارض الحية هتاكلهم هتنهشهم فالشخص اللي هيفضل ارضي ماشي على الارض لامس الارض مشغول بالدنيا الحية هتاكله لكن الشخص اللي هيبقى سماوي متمثل بالمسيح عالي عن الارض هو اللي هيدوس على الحية فهمتوا فأنت تسحقين رأسه وهو يسحق عقبك عقبك يعني كل اللي هيطول الشيطان شوية الناس اللي هيبقوا زحفين زيك على الأرض بقايا البشرية اللي هتمشي وراك وتمشي في التراب زيك لكن كل اللي هيتشبه بالمسيح هيدوس على رأسك وقال للمرأة تكسيرا أكسر أتحاب أتعاب حبلك يبقى هو مش بيقول لها هتولدي لا الولادة كانت هتيجي هتيجي يا جماعة خلي بالكم والحبل كان هيجي هيجي لكن هنا كان يمكن يجي بدون ألم وكان هيجي دايما كله فرح لكن المسيح نبهنا وقال لنا المرأة وهي تلد تحزن تفكرنا يا رب بالعقاب لأن المرأة أخذت العقاب ده عشان يفكرها إنها انفصلت عن ربنا لأنه كانت الولادة هتبقى عملية مفرحة جدا بسيطة جدا سعيدة جدا لأن ده أوردر إلهي اثمري واكسري لكن بسبب الخطية هبقى بولد الولاد يعني أي مرأة بتولد وهي فاهمة إنها بتولدهم للموت عشان كده حتى في الفلسفة يقولوا كل طفل يتولد يعيط لأنه داخل عالم الأموات لأنها هي كده هتموت وعيالها هيموتوا فهي بتتوجع وبتصرخ والطفل أول ما بيتولد وبيصرخ وبقت لحظة الحياة هي نفسها لحظة الموت فهمتوا؟ يعني لحظة الولادة دي لحظة الحياة المفروض كلها صراخ في صراخ إن كان من أم ولا من طفل لأن دي نتيجة الخطية الخطية حولت الحياة إلى موت حولت بهجة الإكثار والإثمار إلى زعل وحزن الموت والفساد تكسيرا أكسر وأتعب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك طب ما هي بتحبه ومشتاقه له من الأول لا هنا هيبقى نوع من الأنانية أو يعني يعني الزوجة هتفضل عاوزة تمتلك جوزها شوية واخدين بالك غيرة فيها حتة غيرة كده وهو يسود عليك يعني الحب النقي والتفاهم الكامل والعطاء المتبادل الحاجات دي هتروح بالخطية وهيبقى كل واحد عاوز يمتلك التاني هو يسود عليكي وانت تبقي نفسك تسودي عليه وهتبقى الحكاية طبعا ده بالسقوط بس دي نتائج السقوط لكن ربنا مش مزاجه كده مزاجه يبقى الاثنين عايشين في حب وفرح وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك يبقى غلطة الآدم الأساسية أنه سمع لمشورة غلط وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك يا رب ما قلتش ملعون ليه لآدم مش هو اللي غلط لا ربنا ما لعنش ولاده أبدا دي تؤكد بقى أن ربنا بيحط مضاعفات الخطية بس هو بيحب ولاده لسه لو قال ملعون يا آدم يبقى بيكره هو ربنا متغاظ من الشيطان فلعنه ومتغاظ من الأرض أو زعلان من الأرض لأنها دخلت آدم إلى الموت لكن هو بيحب آدم وبيحب حواء فلم يلعن آدم وحواء دي إشارة عن محبته لولاده لكن لعن الأرض عشان ما تبقاش فيها بهجة زي الأول ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك خلي بالكم يا جماعة يبقى كل مرة ست بتولد أو بتربي عيالها تعبانة راجل بيشتغل تعبان عشان نفتكر إن كل ده لأننا بعدنا عن ربنا عاوز تضيع التعب ده قرب من ربنا تصلح كل حاجة فالتعب اللي هو سمة الحياة إن كان للراجل في شغله أو للزوجة في أولادها هو سمة الحياة كلها هو الذكرى المستمرة للسقوط وحله قدس التعب ده بالرجوع لربنا ارجع تاني لربنا توب هتلاقي التعب ده يرخص يرخص يرخص وما تبقاش حاسس بيه بعرق شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق يعني بص آدم بقى انت مش هتاكل من الشجر ده انت هتفلح الارض وتتعب وهيطلع لك كمان شوك يعني هتتعب قد ما هتتعب مش هتلاقي الحكاية ماشية سهلة زي الأول كان الشجر بيطلع لوحده ما كانش بيشتغل بإيده دلوقتي هيشتغل ويا ريته هيطلع شجر هيطلع عشب كون الارض هتنبت شوكا وحسكا دي علامة ايه بقى علامة ان الارض ملعونة فاصبحت الارض بتعلن عن اللعنة اللي فيها انها بدل ما تطلع شجر حلو بتطلع شوك وحسك عشان كده المسيح رتبوا له من الشوك والحسك اكليل عشان يعمل ايه يشيل اللعنة اللي في الارض فاهمين الفكرة؟ ما هو اللعنة بانت في الأرض إن الشوك بيطلع في الأرض بدل الشجر الحلو فهم من غير ما يفهموا ضفروا له إكليل شوك من الشوك اللي علامة اللعنة وحطوه على راسه عشان يحمل اللعنة بالإضافة إنه يتقال ملعون كل من علق على خشبة يبقى المسيح خد اللعنة اللي اتلعنت بيها الأرض عشان كده أول ما اتولد المسيح الملائكة قالت على الأرض السلام كان ممكن واحد يقول للملائكة حلكوا على الأرض اللعنة يقول لهم لا بدل المسيح اتولد هيشيل اللعنة وهيرجع السلام للأرض لأنه هيشيل إكليل الشوك وهيبقى هو ملعون لأنه علق على خشبة فيرفع اللعنة بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها طب يا رب ما احنا اتفقنا انه في أصلين أخذ من الأرض تراب وخد كمان نسمة حياة ما هو نسمة الحياة دي اتشوهت الضمير بتاعه باظ بسبب الخطية يفضل أصل الأرض هو اللي يشده أكتر فقال له بص بقى هتتعب وتعرق وفي الآخر هتنام في الأرض وتبقى تراب زي الأرض لأنك تراب وإلى تراب تعود طبعا نهاية مأساوية جدا للخطية لكن فيها كم علامة كده مريحة أول علامة إنه ما خدش اللعنة آدم لوحده آدم ما طلعتش اتعاقب بس ما طلعتش تاني علامة حب إنه جه وعد إن يا حية أضع عداوة بينك وبين المرأة لأنك خدعت المرأة هتيجي مرأة هتذلك وهتدوس عليك ومش هتخدع مش هتخدعيها أبدا ونسلك نسل المرأة هيدوس على راسك ونسلك يا حية هيدوس على عقبه يبقى في وعد حلو انه هنتحرر من الحية في يوم من الايام ثالث حاجة نشوفها بقى ودعا ادم اسم امرأة حواء لانها ام كل حي طبعا ادم يا عيني عرف ان حكمه الموت بس سمى حواء حواء لانها بتولد بتجيب حياة وان كانت الاسم ده ما يركبش عليه خلاص فاهمين ازاي لان هما بتجيبهم عشان يموتوا فهي عشان كده يقولوا ام كل حي اسم مش مش راكب على حواء لكن هو ادم كان نفسه تبقى حواء كده مصدر الحياة لكل الاجيال لكن ما بقتش هي حواء الحقيقة بقت العدل وصنع الرب الاله لادم وامرأته اقمصة من جلد والبسهم عارفين لما لما مثلا طفل يعمل عملة وابوه يزعق له ويعاقبه وبعدين ايه ياخده في حضنه ويطبطب عليه اهو ربنا عمل كده ما هو لسه عريان وورق التين ما يسترش ف... ونفسيته تعبانة فقام عمل ذبيحة لأول مرة في التاريخ وجاب جلد الحيوانات ولبسه لآدم وحواء اداهم بدلة هدية عشان العملة اللي عملوها وهنا آدم وحواء أكيد بصوا ربنا كده بخجل وحب وجالهم الأمل انت لسه بتحبنا يا رب لسه مش قرفان من اللي عملناه انت مع الكلام اللي انت قلته ما لسه ابونا لسه طيب لانه العلامة دي انه يسترهم وما يسيبهمش في عريهم وفي خجلهم ويذبح لهم ذبيحة مخصوص ويشوفوا الدم بينزل وحيوان بيموت بدلهم لان هم مستحقين الموت ودم والجلد عليه الدم هيتغطوا بيه ويتستروا بيه ويبقوا فعلا مستورين ابتدى عندهم الرجاء انه لازم المسيح يخلص ولازم ربنا هو اللي هيحل المشكلة والعملة اللي أنا عملتها كإنسان مش هيصلحها غير ربنا أنا مش هعرف أصلحها ماشي وقال الرب الإله خلصت خلاص هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر تاني حكاية واحد منا تبقى إيه الثالوث الأقدس بيتكلم لكن مقصود بيه إيه يا رب يعني هو لما كان بقى واحد منا لا هو مقصود بيه الإنسان دلوقتي بقى يعرف الشر بس بطريقة غير ربنا ربنا يعرف الشر لكن ما يتأثرش بالشر آدم يعرف الشر ويتذل بالشر ويتأثر بالشر فلأن آدم الشر دخله هيبقى شرير لا يليق بيه في الحالة دي أبدا إنه يعيش للأبد فربنا لقى إن آدم هيفكر يعمل إيه يأكل من شجرة الحياة عشان يعيش على طول فعلى طول منعوا من انه ياكل شجره الحياه اثناسوس الرسول قال دي بقى نعمه مش عقاب عارفين ليه لو كل من شجره الحياه هيفضل في الحاله الجديده دي اللي, اللي كلها غلب واذى ولعنه الى الابد فقال له لا ما تاكلش بقى انا عاوزك تموت عشان افديك انا لازم اغيرك من جديد قبل ما تاكل شجره الحياه انا لازم اعملك من جديد واخلقك من جديد عشان تاكل من شجره الحياه لكن لو كلت منها في الحاله دي تفضل ميت الى الابد تفضل فاسد للأبد فمنعوا من أكل شجرة الحياة زي ما بنمنع أي خاطي غير تائب من أنه يقرب من التناول يقول له لا ما تتناولش ليه تاخد دينونة لنفسك تكمل على نفسك كده روح توب الأول البس الطبيعة الجديدة بالمعمودية اللي ما كنتش اتعمدت جدد عهدك مع ربنا بالتوبة وتعالى كل شجرة الحياة فقال إيه هنا وقال الرب الإله وذا الإنسان قد ترك واحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فربنا خايف من كده مش خايف ان الإنسان يحيا إلى الأبد على نفسه خايف على الإنسان يحيا إلى الأبد في الحالة دي فأخرجوا الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة فبقى في ملاك قروب من أعظم رتب الملائكة واقف حرس 24 ساعة ممنوع حد يقرب ده اللي الملاك الصغير يعني يقف ماسك شمعة كده عشان يفكرنا بيه دلوقتي جنب الذبيحة لكن هو المفروض يقف شماس كبير عشان لو شاف واحد مش متعمد أو واحد مش تائب لو كان معروف يمنعه هو ده طقس الكنيسة مش بس الشماس أبو شمعة الصغير الحلو ده لا هو المقصود معاه سيف سيف طبعا مش حقيقي لكن معاه سلطان يمنع ان حد يقرب من شجرة الحياة وهو ملوث بالخطية وهو لم يفدى بعد عشان بس نختم بحته صغيرة خالص نقرا رومية خمسة نشوف بولس ربط آدم ازاي بالمسيح لأن دلوقتي ممكن نفهم حتة قالها بولس جميلة قوي رومية 5 12 من أجل ذلك هقراها بالراحة تفهموها من غير شرح كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم اللي هو آدم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يبقى آدم غلط ودخل الموت للعالم والموت اتنقل عبر كل الأجيال وبقينا كلنا ميتين فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم يعني حتى لغاية ما جه الناموس الخطية ماشية وسارحة في جسم كل أولاد آدم ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى على وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآت يعني إيه يعني قبل موسى ما كانش في ناموس يقول غلط وصح لكن كل اللي غلط على شبه آدم برضه محكوم عليه بالإعدام فالناموس جه في موسى لكن قبل موسى الناس بتغلط وبعد موسى الناس بتغلط بعد موسى الناموس بيحكم عليهم بالإعدام وقبل موسى محكوم عليهم بالإعدام بحكم ان هم تبع آدم وبيعملوا زي آدم ولكن ليس الخطية هكذا كالخطية هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت بالكثيرين يعني إن كان عملة آدم بوظت الدنيا كلها ولوثت البشرية كلها يبقى العملة اللي عملها المسيح له المجد كإنسان مقابل لإنسان وهي دي اللي فيها النعمة والعطية يبقى ممكن تغطي الكثيرين وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح يبقى الموت ملك بواحد اسمه آدم والحياة الأبدية تملك بواحد اسمه ربنا يسوع المسيح إذا كما بخطية واحدة صار الحكم لجميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة شوف عمال يكرر المعنى ازاي لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بطاعة الواحد سيجعل الجميع أبرارا كثيرون أبرارا أما الناموس فدخلت لكي تكسر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا إذا آدم قصته مأساوية على كل العز اللي ابتدى بيه أما المسيح له المجد تبتدي القصة بالعكس يعني آدم تبتدي القصة جميلة أوي وتنتهي نهاية مأساوية أوي المسيح يبدأ قصته بالصليب والألام والبهدلة وبعدين يقوم فيرجع لنا الحالة الحلوة اللي كان فيها آدم الأولاني كل سنة وانتم طيبين واعتذر عن التطويل تفضلوا نصلوا مع بعض